أنت أنت الله أنت أنت الله اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتك الطف بنا في قضائك وقدر لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين ولد يحب النبي ولد يحب النبي أخذ الشهادة عالمي دخل الامتحان عطوله مية عالمية لما أتيت العناية مشى الدين على المية لما أتيت العناية مشى الحب على المية رب العباد نشانا وأسسنا على المية خلق لنا عيون وسواهم على البيض خلق لنا عيون وسواهم على المية قبل الكفن والدفن نعرض على المية
فيها أغاد وأن من بذل المحرى زاد مدبي زاد مدبي الاسم مريم يا قلبي وتكفلها زكريا وجد حداها رزقها دليل همين يا صبي وجد حداها رزقها دليل همين يا صبي قالت ربي اعطاني القدرة الالهية يطعمني ويسقيني وهو الحنان بيه مين اللي عطاك يا مريم مين اللي رضاك يا مريم عيني اتت جوابي الاسم مريم يا ربي وفي الارض حنيه رب العباد عطاني القدرة الإلهية انظر وشوف النبي وصفى لي الآية ورا الآية لكن البيان يهديه الاسم زكريا وأتى بالحب عنديه زكريا نادى ربه من القلب وقال يا رب العرش ترضيني فمد ايدي اليك وانت اللي ترضيني ارزقني ذرية اشوف الحب بين عيني يا رسالة يعقوب يموت بالحب عديني مين اللي عطاك مين اللي عطاك مين اللي رضاك جاب لها إجابات يرزق من يشاء ربي بلا حسابات يرزق من يشاء ربي بلا حسابات الرازق هو والعطا هو نادى زكريا نادى نادى زكريا وبالنداء جرى زكريا نادى ربه وجود الدعوة يا رب اعطيني انا على دين وبأدي الصلوات اعطيني ذرية فيها ادب وندب يا رزقنا يعقوب ويلبس ثوب الزين يأدي صلاته السجدة للركع أتى الأمين جبريل والبشرى لها فرحة أبشر يا زكريا لبلك الإجابة هيجيلك يحيى يوحنا له نظره هيجيلك يحيى يحيى بعد ما مات هيجيلك يحيى في الأرض وفي السماوات والنيدة يوحنا ويحنا له بيانات ندخل دير الفرد ونأدي الصلوات ندخل دير قلبي قلبي قلبي ده القلب له صلوات صل صل صل صل صل صل على خاتم الرسالة يفتح لك باب الحب وزود الحسنات وزود الحسنات انظر وشوف زكريا العبد تعالى زكريا نادى منين يجيني ولد شوف الادب يا ناس واللي قدم وربه زكريا نبي ورسول وإذاعته بالأدب ربه مؤمن وعنده إيمان لكن الحب في قلبه منين يجيني ولد وأنا كبير في السن من وين من وين من وين من وين يجيني ولد وانا كبير في السن الظهر من الحلا ولا عدش دروس ولا سن ومراتي عاقر يا ربي والعاقر عمرها ما تحب ومراتي عاقر يا ربي والعاقر عمرها ما تحل أن ربك لما يريد على عباده حلم اسم ابو الحنان على عباده بحب اسمه المنان على نبيه يحب قال له علي نجري نجري انا هوفي قال له يا زكريا اسمع معاني صم ثلاث ايام ثلاث ليالي ما تكلم الا كلم مع ربك والعبد عيني عيني ناهي يا ربك عيني كلم ربك عن العباد صمي صم عن الكلام وبالسلام تنام أما خير العيش من قلبك والغي إن دين الحب المودة إيه الجمال والنور عنده الحلال تلاقيه عنده الحلال تلاقيه يحيى رسول ونبي والصدق معناه الاسم يوحنا عالشط بنادي الاسم يوحنا أبو حنا رأي خد الكتاب القوي بك هتوصل بشريعة الرحمة يا يحيى أخت انظر وشوف الدنيا للظلم آخرته للظالم لك يوم للظالم لك يوم ربنا بينهي ينهل ولا يهني والظلم آخرته والظلم آخرته انظر وشوف الظلم والمعنى في حياتك ماشي في ظلام عيني والظلام في حياتي الاخ قتل اخوه عشان ياخد منه مراته راح للنبي يوحنا وقال له يا نبي يوحنا مرات اخويا يا يحيى اخدها ولا لا اخدها ولا لا قال له يحيى لا الظلم عندك لا تظلم غيرك لا مرات اخوك عندك انظر وشوف الظلم انظر وشوف الظلم ظلم عيني بنتي بمرات اخوها عيني بنتي جميلة وحلوة يا ناس بديعة في الجمال بديعة في الجمال معدوم الإحساس راحت للنبي يحيى راحت للنبي يحيى بعيونها تلاغي يوحنا ويا الحق والحق بلغي ساجد لله ساجد لله على بحر الشوق يحيى عيننا على بحر الشوق خلوة بالتاويل عالشط عامل خلوة الفرد في صدر بيأدي صلاته ودي هي حياته والشرع مؤمن والشرع مؤمن البنت حلوة يا عين وبالجمال تغير سلوم حلوة يا عين وبالجمال تغير وبالحنان تغير انظر لجماله جميلها انا مالي انا بحب الجمال هو الجميل بني خلقني وسواني وانا قلبي مؤمن خلقني وعطاني كتاب وانا امن ما اقدرش اخلفه ما اقدرش اخلفه ده ربي وعطايا ربنا وابعد عني جمالك ما يلزمني قلبي عاشق ليك قتل البنت عشقا شافت الجمال رؤيا قتل البنت عشقا شافت الجمال ريبا وحنا جميل الصورة اسمع الآية والصورة وحنا جميل الصورة اسمع آية والصورة أحلى كلام بدر أحلى كلام بدر البنت قالت يا يحيى أنا قلبي مالي أنا عاشق الجمال يا يحيى وقلبي منظر ليك اشيلي كاس من حبك ومن قلبي أنا هسقيك أسلمك قلبي وجسمي ويكون لي أخ ليك حبيبي يا سحرني يا واخد عقلي روحي يا مجنني يا عذابي وظلمي خليكي بعيد عني ده انا ربي ناظرني يسقيني من عندي وانا ليكي منزلي في النفس انهار وليا منزلي ده انا عاشق ربي والعشق من دخل يسقيني من عندي والكاس يملأني يسقيني من عندي والكاس يملأني أنا عابد أنا عابد وساجد على شط البحر وبصل خايف من الله خايف من الله ده رب العرش ناظر ده رب العرش ناظر من داخلي أهان عيني والشوق وصل لي صل صل بصل بصل بصل بصل وزود الركب ركعة قبل صلاة الفجر يا الركعة لها حسنة أنا اسمي يوحنا ويحيى له اسمه أنا اسمي يوحنا ويحيى له اسمه أنا رسول الله رسول من عند الله والبشرى لتعطى رسول من عند الله والبشرى لتعطى انظر وشوف الدنيا والبنت لها رقصة عمل الملك حفلة والظلم له سكرة والظلم له سكرة لابسة سبع أكواب والكل تبرقصة ترقص على الناس ترقص على الناس والرقصة لها جذبة الكاس ويا الكاس والسكر فيه متاع الكاس ويا الكاس والسكر فيه متاع خلعت قومته والرقصة لها لذة اه من الدنيا والخمر واللذة خلعت تانيته راست على الندمة خدعت رابعته والحب بقى متهى أتر الملك سكرة والخمر بقى سواها يسكر ويسكر ويسكر وبالألم كتبة خلعت سادسته باقي على البنت تقول وتحصل الغلط وتحصل الغلط أم الناس ولوم الناس ومرار الكاس وعذاب الكاس في العقل بواد يا خمر ما تخاف الله قتلت الناس بالسكر وخمر الناس من عينك وعلم الجد توهت كريم طلب عندك ليا طلب عندك يا مليكي وانا عندك يا مليكي وانا عندك ما اقدرش على عندك رجال حاضر وخالص تمديلي فرمك تمديلي فرمك تمديلي فرمك وامدك السلطان وإمدة السلطة ليها كلام خالص جميلها طلبك ايه جميلها طلبك ايه يا بنتي قولي عليه قالت له راس يحيى بإيدي أقضي عليه بإيدي أقضي عليه وما بالها المكتوب عيني على المكتوب ومضلها المكتوب اه من المكتوب ومضلها المكتوب اه من المكتوب اه من المكتوب عاصي وكل ذنوب تب عليني تب عليني اخذت الطلب بدها وابليس مأيدها اخذت الطلب جدها وابليس مأيدها والشوق في عمدها والشوق في عمدها راحت لنبي الله راحت لنبي الله انظر وشوف الظلم انظر وشوف الظلم نهايته ايه يا شغب العذاب يا يوحنا يا سبب العذاب في قلبي اللي جرحته قلبي في حبك داب وألمي ما سكنته وألمي ما سكنته عمرك في ايدي أجلك في ايدي حياتك في ايدي حياتك في ايدي والأمر أنا أخدت والأمر أنا أخدت والأمر أنا أخدت لا تنفذ أمري لا اختيار أمري عشقك أنا شفته حبيتك من قلبي حبيتك من قلبي والحب عمري ما ريت يا سقيني كاس والعقل خليت يا سقيني كاس مر والعقل خليت جليلها مع ربي أمري مع ربي خلقني وسواني هياخد روحي وجسمي فاني هياخد روحي وجسمي فاني مقدرش انا اعصى واحد ما غيره تاني خلقني من عدم من نطفة سواني ده خالق روحي جعلني انسان ده خالق روحي وجعلني انسان زي بيع الحلال بالحرام وانسى اللي نشاه ازاي ابيع ازاي ابيع الحلال بالحرام وانسى اللي نشاه نفذي امري نفذي امري والروح هياخدها اللي خلقت نفذي امري نفذي امري والروح هياخدها اللي اسست نفذي امري نفذي امري نفذي امري ده انا مؤمن بيه ده انا مؤمن بيه الجسم فاني وروحي هتروح لي وروحي هتروح لي هيعمل ايه الجسد من غير روح عيني فيه ان امري امر الله وامر راضي بي ان امري امر الله وامر راضي بي وامري راضي بي بإيدها مدت ست بإيدها مدت ست ويحيى قضيت عليه راسه من جسده راسه من جسده لكن الشهادة دي أتريها بتحبه أتريها بتحبه والقلب مكوي بيه والقلب مكوي بيه ابكي يا عيون بكي تقول ايه ذبحته قطعت رقبته لكن بتحبه بتقول ايه ذبحته بالسكين والدمع على الخد ما بين قهط وقليل واللي رماني الشوق ده انا عقلي حيران ده انا عقلي حيران وجسمي بقى تعبان اصبحت انا فتنة واللي رماني السوق السوق جرحت قلبي بايدك بالحب معنى وسيف جرحت قلبي بايدك بالحب معنى وسيف عيني على الطريق واللي رماني الشوق الشوق. قلبي خبر سنين سنين وسنين وسنين قلبي خبر سنين ما بين قهط وقليل اشكي الم المين اشكي الم المين واللي رماني الشوق الشوق. قلبي فيه هجرة ما بين بكا ونار قلبي فيه هجرة ما بين بكا ونار قالوا الغرام فضة واللي رماني الشوق بدخل الآيات وزود الصلوات بدخل الآيات وزود الصلوات المعنى والآهات واللي حداهم شوق لما وصلت الروح لما وصلت الشوق شفت الحنان من فوق ايه اللي جابك انت انا قلت رمان الشوق يحيى قتل وعيسى رفعه عيني بيبقى دم مثله واللي رمان الشوق أجمل وأحلى كلام أجمل وأحلى كلام بمعنى وفيه الشفاء بينصح الإنسان بالمعنى في الختام الأخ ويا أخوه والبنت لها طلبات خايف من الأرض والرايحة والجاية خايف من الأرض والرايحة والجاية على بيبان الحب القلب ليك نظرة نظرة ونظرة ونظرة نظرة ونظرة ونظرة نظرة بالعيون وللمجنون لفتات نظرة بالفؤاد وللقلوب نظرة عيني نظرة بتقتل ونظرة بتوصل ونظرة بتوصل بتعدي البحار بتعدي البحرات عيني نظرة بتوجع ونظرة بترجع بتمشي اللي فات بتمشي اللي فات عيني نظرة بتكوي ونظرة بتغوي ونظرة بتهوي للي دخله قفل للي دخله قفل نظرة بتودي ونظرة من عندك ونظرة من عندك ونظرة بالود بتقرب المسافات بتقرب المسافات بتقرب المسافات يا أبا العينين نادي على المكربك نادي على القدس نادي على الهشمي يا أبا العين يا أبو جاسم يا أبو جاسم يا سيدي علي يا سيدي علي يا سيدي علي يا ست طريزة العريان نادي على يوحنا الست حنبلي الست عربلي خلونا وانا خلنا اعمل عشو النهر عين اللي كان بينا عين صرنا العشو لكن غيرنا خلنا اعمل عشو النهر روح اللي كان بينا روح اللي كان بينا روح اللي كان بينا روح اللي كان بينا الصدق يجمع كان عشنا وما نحب مثل عشرة كام سنة مثل عذابنا وذلنا ورغنا وصبرنا أغني العشونا أغني العشونا مع بعضنا بنا عيش ومدح خانوا عيشنا وملحنا نسيوا عذابنا وصبرنا نسيوا مرارنا وغلبنا نسيوا اللي بينا كان نسيوا وضع الزمان نسيوا اللي بينا كان عيني ظلموا الزمان نسيوا اللي بينا كان عيني ظلموا الزمان لكن إحنا زي ما احنا يا ز- يا زمان ظلموك يا سام وقالوا عليك قاسي ظلموك يا سام ده الظلم من الإنسان وهو اللي قاسي الأخ أتى الأخ الأخ أتى الأخ والشباب بني انظر وشوف ابليس انظر وشوف ابليس ليه دخلة يا عيني الأخ أتى الأخوه والشباب صبي الأخ أتى الأخوه والشباب صبي مع لعبة الشيطان مع لعبة الشيطان والضحكة يا عيني والضحكة يا عيني نادت على القدرة نادت على القدرة نادت على القدرة شارب مرة الكاسي قالوا لي يا ربي يا ربي ابنك ربي قالوا لي يا ربي يا ربي بنتك ربي على الادب يا مربي على الادب يا مربي وربي ابنك ربي على الادب يا مربي مال ابنك من ربي مال ابنك من ربي قال لي ما كنتش قاسي شاقوني المرر بيضه ومين يأيده شاقوني المرر بيضه ومين يأيده ومين يأيده ده الحلو في وجده بلاش تكون قاسي ناديت يا اهل البيت ناديت يا اهل البيت عالباب انا واحتميت من زمزم ارتويت وشربت حنان كاسي عالساعة الحنين والقلب فيه انوار ان عشت عشت الروح لكن عيني نور استار العشق عشق الروح والمعنى فيه شتان والمعنى في شتان بإيدي طرحت الشبك ورميت السمان ناديتها يا ميلان قالت أنا اسم نهار أنا بعشق الأرواح أنا بعشق الأرواح بنادي على الشتان يا ناصب الهوى ناصب الهوى شركا إلي فصب وأصبحت فيه نصب الهوى شركا إلي فصب وأصبحت فيه شرك الهوى أتمنى تعشق ركب يدي طفل يهينه تقاسي حرف تقاسي حرف بالموت والطفل يلعب لا الطفل زور عقل يارد لحنين لا الطفل زور عقل يارد لحنين ولا الطير ملك الجنة ليغرب ليغرب نادي للقلب نادي للقلب نادي للقلب نادي للقلب وزود الصلوات واسهر ويا الليل واسهر ويا الليل ده لسه غرق قبل صلاة الفجر عن صب الكاسات تشرب كاس العلم ده للأدب أساسات تشرب كاس العلم ده للأدب أساسات مع آية الكرسي مع آية الكرسي هتزود الحسنات الحسنة بعشرة والعشرة لها مية اسمع المعروف اسمع المعروف واعمل الطيبات طيبة ميروح اللقمة ليها حسنات شيل النار يا عيش يا زعفران يا رضا يا ابو جنش يا زعفران حبيبي يا ابو زغلة يا ابو المراقب يا ابو المراقب يا ابو المراقب ماذا يا ابو ليل يا سيدي يا الله يا سيدي يا الله شيل الله يا عيش شيل الله يا عيش شيل الله يا عيش اللقمة دي حسنات اللقمة أكلها أزيد العطار اللقمة أكلها أزيد العطار يفتح لك باب ربنا ويزود الرحمة شيل الله يا عيش شيل الله يا عيش نادي أبل عينيك نادي أبل علميك نادي أبا العالمين اهدي الأدب كلمات اسم الرفاع اهدي القديم درجة اهدي القديم درجة يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي اسم أبا العالمين اسم أبا العالمين اهدي الأدب ولايات قبل يد النبي والقبلة لها فرحة قبل يد الناس والقبلة لها فرحة أصل الغرام هو من جوا العطاء اوعى من المظهر واللسان واللغات يقول لك بحبك والحب ملوه مساسات الحب مش بالعين القلب له نظرة اشرب واتمتع اشرب واتمتع من باب العطاء من باب العطاء يشكك من عندي وتعرف الآيات مع سورة تبارك ده الملك ملك ده الملك ملك يا سيدنا احنا الحسين صلي صلي صلي على النبي صلي صلي صلي صلي وتزود الصلوات واشرب من عين الحب يفتح لك البلاد